بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرأ النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله وحشتوني حقيقي بجد والله وحشتوني وان كانت كلمه وحشتوني يعني ليست معبره بالقدر الكافي على حبي لكم حبي لكم يا من تحبون الدين حبي لكم يا من تحبون الله ورسوله حبي لكم يا من تحبون العلم الشرعي حبي لكم يا من تريدون الله حبي لكم يا من تريدون الوصول الى الله حبي لكم انا مفعم بحبكم لله نعم اخوتي والحب في الله اسمى معاني الحياه وماذا في الدنيا اجمل من ان تحب لا لمصلحه ولا لرغبه ولا لشهوه ولا لشيء انما تحب معنى ومعاني وكثيرا ما كررت ان اللي ما حبش ربنا عمره ما يعرف يحب ولا عمره يفهم حب ولا يدرك معنى الحب المهم انا بحبكم في الله ثم اخباركم ايه بعد رمضان يا رمضان ذكرى جميلة رمضان وقد جرى جرى الاتفاق على أنه في هذه السنة فر ذاب كل من شهد رمضان هذا العام قال أنه مر كالبرق بسرعة والله والله شهيد بيني وبينكم أنا ليلة قالوا غدا عيد أنا فوجئت فزعت كأني إنسان كان عايش في حلم جميل وحد صحاه والله وهو سبحانه العليم بذلك مر رمضان أخباركم إيه بعد رمضان طمنوني قلوبكم لسه بترفرف ولا المصاحف القرآن لسه بيجلجل ويزلزل كيانك ولا أخباركم إيه بعد رمضان للأسف الشديد بعد رمضان للأسف كل شيء بيتغير وكل شيء بيتبدل للأسف حتى أنا كنت كل سنة وفي رمضان أقول مش راجع الفضائيات تاني قرار وارجع يا رب يا رب أنت العليم بذات الصدور هؤلاء الناس جميعا أحبتي في الله يرون ظاهري أنت وحدك لا إله إلا أنت ترى قلبي وترى عقلي وترى باطني كما ترى ظاهري سبحانك تعلم نيتي وتعلم علانيتي فاللهم فاللهم اجعل عملي كله لك خالصا اللهم اني اسالك ان تجعل هذا العمل لا رياء ولا سمعه ولا طلب شهره ولا طلب شيء من الدنيا قط اجعله يا رب لوجهك خالصا والا فاعصمني ان اعود مره اخرى اخوتي لاجل حبكم اقول لاني احبكم في الله اقول انني ما جئت هنا ابدا الا فقط لكي يسمع مسلم كلمه ينفعه الله بها فارعوني سمعكم يا يرعاكم الله لنا الليله وقفات لا بد منها وقفات لا بد منها بعد رمضان أول وقفة وقفة القبول كان عبد الله بن مسعود ويروى عن علي أيضا رضي الله عنهما أنه كان يقول ليلة العيد يا ليت شعري يا ليت شعري من منا المقبول فنهنيه ومن منا المحروم فنعزيه يا ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه ايها المقبول تهانينا تهانينا ولكن لا تغتر انما قبلت بتوفيق الله وتسديد الله واعانه الله وفضل الله ورحمة الله فلا تتخلى عن الله فيتخلى عنك وايها المحروم تعازينا تعازينا جبر الله مصيبتك ولكن لم تنتهي الدنيا بانتهاء رمضان ما زال في العمر بقيه ايها المقبول تهانينا تهانينا ولكن احرس قلبك واحفظ ثمرة عملك حتى لا تضيع منك ثمرة حصلتها في رمضان أيها المحروم تعازينا تعازينا ولكن تعال لنتوقف لننظر من أين أتيت وكيف خذلت ولما رددت قل هو من عند أنفسكم وأيها المقبول تهانينا تهانينا ولكن احذر فما زال الشيطان يتربص بك ليسرق إيمانك ليسلب ثمراتك ليخطف دينك وأيها المحروم تعازينا ولكن اعلم أنه يجب أن تتغير يجب أن تتغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم تتغير الخطه ويتغير المنطق ويتغير المنهج ويتغير الكلام ويتغير العمل وتتغير النية لكي تقبل وإلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أيها المقبول ألف مبروك بهنيك تهانينا ولكن احذر أن تكون رمضانيا أحد عشر شهرا تعمل في هدم شهر ويوم واحد في المعصية يهدم سنه قيل لمحمد ابن يحيى الزهلي أوصني وأوجز قال والله لأوجزن لك اعلم أنه لو كانت المعصية في بيت من بيوت الجنة لأوصلت له الخراب وأيها المحروم أخيرا تعازينا تعازينا واعلم أن المقبول ينظر إليك وأنت تنظر إليه ولله في خلقه شؤون فقد تتبدل الأحوال فالتزم تقبل إن شاء الله إخوتي ما علامات القبول؟ ازاي اعرف ان انا قبلت وازاي اعرف ان انا ما قبلتش علامات القبول بسرعة شديدة واختصار واحد ان يكون الانسان بعد رمضان اقرب الى الله وآنس به وأحب إليه لسه النهارده الواد احمد عبد المجيد بيقول لي عندي اشكال في صله رحم اعملها ازاي فقلت له حين يسالك الله هل اثرتني يوما على هواك تقول اي رب نعم يعني ايه الكلام ده في يوم ما ستسال وتقف بين يدي ربك رؤي سفيان في المنام فقيل ما فعل الله بك قال بينما انا امشي في الجنه اذ سمعت صوتا يا سفيان بن سعيد هل تذكر انك اثرت ربك يوما على هواك قلت اي والله ربي نعم قال فاخذني النسار من كل جانب اترشت عليه الهدايا الدنيا مطرت اكرام هتسأل هل آثرت الله يوما على هواك هو ده بعد رمضان انك تلاقي نفسك بتحب ربنا اكتر بتؤثر ربنا على هواك لو على مزاجك تعمل كذا وكذا لكن مش هعمل كذا وكذا خليني كده في رضا ربنا اتنين أن تحب الطاعات وتقبل عليها وتشعر أن الله يفتح لك أبوابها ثلاثة أن تشعر أن أبواب المعاصي تغلق عنك وتصرف عنك وتبغض إليك أربعة أن تجدد الطاعات لا أن تفقد الطاعات هيجي معانا دلوقتي حالا في ثمرات رمضان دوام الطاعة أقول لك من بعد رمضان لحد النهاردة عشرة أيام قمت كام ليلة ما قمتش ليه مش فاضي سبحان الله طب ما انت كنت في رمضان فاضي ما تفضي نفسك ما انت تقدر اهو 30 ليلة قيام و30 يوم صيام ما انت تقدر اهو بطلت ليه استمر خمسة ألا يعود إلى الذنوب التي تاب منها في رمضان عودتك إلى الذنب دليل على أن التوبة لم تقبل ستة استشعار المنة وعدم الإدلال بالعمل انك تحس ان ربنا صاحب فضل عليك انه بيحبك سبحانه وتعالى فيزيد حبك لله وما تغترش بعملك ده منه مش منك من علامات قبول رمضان ان تكون بعد رمضان على نفس الصراط لا تخالف ولا تختلف هذه وقفة القبول أما الوقفة الثانية أيها الإخوة فهي الأمة بخير مش بقول إن أنا بحبكم في الله الأمة بخير والله سبحان الله العظيم رغم ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار والفقر المدقع 2 3 مليون في العمره سبحان الله مش بقول لك الأمة بخير لما بشوف الناس الفقراء الناس الغلابة الناس اللي مش لاقيين ياكلوا قلت لكم قبل كده من كام سنة عن قصة الست اللي في في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لهم ده انا ده انا ده انا حطاهم شيلن على شيلن وبريزه على بريزه لحد ما جيت هنا هم دول الناس دول حبايبي بتوع الشلن على شلن والبريزة على بريزة لحد ما وصلوا لباب الكعبة الله أكبر والله وأنا بطوف بعد الفجر كده مرة وببص لقيت ستتين كبار كده وانا جنب الكعبه يعني ب- بحاول كده اقرب يعني قالت لي شوف اهو زي ما قلت الله اكبر والله انا كنت هقع في الارض سبحان الله العظيم الامه بخير بخير بالناس دي بالناس الطيبين الناس الغلابه وصدق حبيبي محمد صل عليه صلى الله عليه وسلم طبعا ما انتوا بطلتوا الصلاة على النبي وخلاص نسيتوا الموضوع ولا بتدفعوا بقالكوا شهرين الله يرحمكم والله و- صلي صلي صلي صلي صلي صلي صلي على سيدك النبي صلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبي وسيدي وقرة عيني محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آه، قال إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بضعفائكم الأمة بخير الملايين في العشر الأواخر التزاحم على تكرار العمرة يا ابني العمرة من التنعيم بدعة يقول أصلا أنا عملت تمانية ممكن أكمل عشرة يا ابني تعمل عمرة في وسط اللي احنا فيه ده ازاي رغم انها بدعة ده اعتقادي ولكن بتعجب من جهاده وصبره عمل ثمان عمرات انا بقول ان دي بدعة لكن بتعجب من الجهد المبذول سبحان الله العظيم الطواف الطواف بص بعد الفجر تلاقي الصحن مليان على الاخر الناس كلها بتطوف تروح الظهر والله بعد صلاة الظهر في ناحية الشمس أنا واقف بصلي ركعتين سنة ال سنة الطواف وحاسس إن الشمس هتخرم أورتي سبحان الله العظيم والناس بتطوف والناس واقفة وصفوف واقفة واحد بيستصغر نفسه ويحتقر نفسه قدام الناس دي والله بس قلت لكم هنا يبان كل واحد على حقيقته اقول له يا ربي يا ربي كل الناس دي بتحبك طب انا فين في حبايبك انا مين في حبايبك انا ايه في حبايبك يا رب حبنا وارضى عنا واسترنا واعف عنا الامه بخير منظر عجب كنت احب اتفرج عليه كده وصف طويل واقفين عشان يقبلوا الحجر واقف بقاله قد ايه ساعة وساعة ونص وساعتين واقف على الشازوران بتاع الكعبة الحجر اللي هو لازق من تحت ده واقف وماسك ومستني ومبسوط فرحان ويبص لي ويضحك سبحان الله العظيم الأمة بخير الأمة بخير التبكير لدخول الحرم في ناس راح تحجز في الصحن من الساعة 10 الصبح في صلاة الجمعة الجمعة الصحن مليان في الشمس الأمة بخير دي مظاهر لخيرية الأمة وبركة ربنا سبحانه وتعالى الأمة حقا صدق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم نحن أمة مرحومة إخوتي هذه الخيرية وهذه البركة وهؤلاء الناس هذه الطيبة وهذه الأعمال الصالحة سبحان الله العظيم قرأت برضه في بعض الجرائد في, ال- في اليومين الأخر اللي فاتوا إزاي كان الخير في مصر في الصدقات و- وال... و- والإنفاق والفقراء غرقوا خير أثناء رمضان الأمة بخير ولكن آه وما أخطر ولكن دي الخوف من المستقبل وماذا بعد رمضان لو بصيت للناس يوم العيد وشفت أحوال الناس يوم العيد تتعجب هم دول الناس عارفين زي ما قلت زمان لما هارون الرشيد بعت لنقفور ملك الروم من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم بلغتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لا ما تسمع لما أرى كلمة المنصور نفسه لما قال للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك أما أرى كلمة ربعي بن عامر إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد لما أقرأ كلمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنا جايب كده من من تحت لفوق وهو بيقول أينقص الدين وأنا حي وشوف حالنا النهاردة أقول معقولة إحنا ولاد دول سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب احنا احفاد دول فكذلك لما تبص يوم العيد تقول هم دول الناس اللي كانوا بيبكوا في التهجد والقنوت امبارح سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا رب هي دي القضية إن الناس اعتبروا رمضان موسم طاعة وإن الحياة كلها موسم شهوات وأنا عايز أقول لأهل الشهوات أن كثرة تناول الشهوات تفقد لذة الشهوات ده قانون كثرة المساس تفقد الإحساس فلذلك التكالب على الشهوات خلى الناس النهاردة بيعملوها بدون لذة بدون متعة بيعملوها بطريقة مقرفة بص لبسهم بص لعبهم بص لأغانيهم بص لمكياجهم قرف ليه هي كده الشهوات لما تتحول إلى أداء وخلاص الوقفة الثالثة صخرة المقطم ولا يظلم ربك أحدا الحمد لله أنتم تعلمون أن أنا ما بحبش أتكلم على حد ولا احب اتكلم عن حد ولا احب اتكلم في حاجة لكن آه اريد ان نتعظ وان نعتبر من سنة 92 سنة الزلزال واحنا كل سنة عندنا كارثة زلزال سفينة تغرق مش عارف ايه كل سنة كده عندنا كارثة وربنا بيقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون عايزين نتوب ونتذكر أخبرني بعض الناس وأنا مش بصدق كل اللي بيتقال لي لكن أخبرني بعض الناس إن المنطقة دي كان فيها شوية معاصي مركزة أنا عارف إن في ناس غلابة وفي ناس صالحين وكل المناطق لا تخلو وفي مناطق أفسد من دي مئة مرة مليون مرة لكن خصت دي ليه إن الساعة سبعة الصبح وهم نايمين تقع الصخرة محتاجين نتعظ ناخد عبرة لينا ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون أسرار الله في أهل الطاعة وأهل المعصية أسرار محدش يعرفها في التعامل مع العصاة ومع المطيعين أسرار الله احتجبها لنفسه سر القدر القدر ان الصخره دي بقى لها سنين كده وكلنا بنعدي ونتفرج عليها ونقول سبحان الله صخره كبيره ضخمه ومسنوده بحجر صغير كده وشايفينها كل يوم بتتشقق وشايفينها هتقع نقول لا لا مش هتقع هي بقى لها سنين كده هتقع لا لا مش هتقع بسيطه سبحان الله العظيم قال لي برضو بعض الناس ان ان ان الصخره دي كان ال- الناس اللي موجودين تحتيها كان متخصص لهم شقق فلما وقعت اتعرف بقى الناس اللي سارقين شققهم اسرار بقى الله يعلم بها سر سقوط الصخره ابتلاء وبعدين آه، لما الصخره سقطت على الناس الغلابه دول اللي نايمين شقاقهم فين فكرتني بحاجة برضه أنا مش عايز أذكر أسماء ولكن سمعت عن شخص دفع مش عارف 2 مليون و4 مليون 2 مليون ده, ده كلام برضه بنسمع بنسمع الله أعلم الحقائق فين بس بنسمع وبنتعظ انا بس بد... انا انا كل ده بدور على الموعظه لان كل ده حصل بين يدي رمضان فعايز اقول 2 مليون دولار ومش عارف 4 مليون يورو ومش عارف 10 مليون استرليني آه... طب ما الغلابه دول نبني لهم 100 عمارة 100 عمارة كل عمارة 50 شقة ادي 5000 شقة لله 100 عمارة كده حي الفقراء اسمه كده حي الغلابة في كل مدينة من الناس اللي بيبنوا مدن الناس اللي بيبيعوا ب 3 مليون ودام الملايين بتتبحتر ما تعمل لك حاجة لله يا عم ويمكن الحاجة دي تفرج عنك بعد ما تخلى الكل آه بيقول إيه لا تقل إن العدو قد عدا ولكن قل إن الولي قد تخلى نسوا الله فنسيهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم احنا عايزين ناخد العظة دي نتعظ مهم جدا ان احنا ناخد العظة المهمة الخطيرة جدا دي برضو بقول للأغنياء للكبار ان ولادكم مش هتعصمهم الفلوس ولا هتعصمهم الأصول احنا نشهد ان في القصص اللي حصلت في, في, في دي وفي غيرها قبليها ولاد ناس محترمين ولاد ناس طيبين ومن عيل كبيرة من عيل أصول من, من عائلات لها اسمها ووزنها وثقلها في المجتمع ناس محترمين وناس طيبين بشهادة الدنيا كلها يطلع يحصل كده ازاي البعد عن ربنا ابنك ابن اصول وطالع شبعان وعينيه مليانه و و و لكن العصمة مش في ده دي كلها أسباب ما تعرفش الخيبة تيجي منين العصمة من الله يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم آه أي جبل عصم ابن نوح لا عاصم إلا من رحم لذلك عايزين نتعلم من الدرس العصمة لولادنا ولعيلتنا ولممتلكاتنا ولأصولنا ولتاريخنا ولصورتنا الله الدين مش المناصب ولا التوسع والسمعة والفلوس ولا المعارف والكبار معلش عايز اختم الوقفة دي اقول يا ترى الدور على مين يا ترى الدور على مين من الكبار ويا ترى الدور على مين من الصغار من الصغار تنزل عليه الصخرة وهو نايم أو أمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون كان الربيع بن خثيم لا يكاد ينام قالت له ابنته يا أبتي ما لي أراك لا تنام قال يا بني إن أباك يخاف البيات أن ينزل عذاب الله وأنا نائم مطمن ليه مش خايف ليه مش قلقان ليه خاف من ربنا يا ترى الدور على مين اللي هت... هيؤخذ وهو نائم ولا هو يؤخذ وهو في عزه واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له آه. اخوتي نفوق وزي ما قلت كده النهارده الفقر لما يزيد في بلاد المسلمين محتاجين عمل ذو قيمه مش قرشين وخلاص لا زي ما قلت كده حد يتبنى مدينه سكنيه 100 عماره حد يتبنى يعني عمل عمل ضخم عمل كبير حد يتبناه ويقوم بيه مالكش دعوه بالمشايخ ولا بالناس ولا بالدعاء ولا بالجمعيات ولا بغيره اعمل بنفسك ووصل بنفسك وابحث بنفسك وسلم بنفسك وقول له يا رب انفعني بده بقى وهنا يحوطك الله بعنايته وينجيك مما انت فيه الوقفه الخامسه آه ده أنا صحيح معايا لقطة آه معايا لقطة في الوقفة اللي فاتت ان ال- الست اللي ماتت دي اللي قتلت في احد الجرائد آه، جايبين وصيتها وانا هقرا لكم وصيتها بدون تعليق بس انا باهدي هذه الوصيه لكل فنان وفنانه باهدي هذه الوصيه لكل مشهور ومشهوره باهدي هذه الوصيه ادي واحده منكم اهي لما جت تموت قالت ايه شوفوا الوصيه جاء نص الوصيه كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم انا لله وانا اليه راجعون اوصي بان تحول ملكيه كل ما امتلك من مال او عقار او جواهر او اي شيء بل كل ما املكه بان تنقل ملكيته الى والدتي واخي ولا احد سواهما مش ده موضوعنا الموضوع هو اللي جاي ده اسمع اسمع بتقول ايه تقول اوصيكم ان تزكوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الايتام والمساكين وتتبعوا صراط الله المستقيم الله اكبر مش لسه بقول لكم تصدقوا اهي بس آه، الكلام ده ليه بيجي في الاخر ليه بيجي بعد الموت بتقول ايه اوصيكم بان تزكوا وتحسنوا وتطعموا وتكفلوا الايتام والمساكين وتتبعوا صراط الله المستقيم وتسامحوني ان اسات اليكم وتدعوا لي بالرحمه وان تعتمروا لي وتحجوا عني طب انت ليه ما حجتيش وتعتمروا لي وتحجوا عني اذا تيسر لكم ان تكرموني في وفاتي كما جاء في الوصيه اوصيك يا اخي بامك وبصله رحمك وبالرحمه والعفو عند المقدره والسماح والتسامح والبر بوالديك احبكم وادعو لكم بالرحمه فادعوا لي بها اتحدوا ولا تفرقوا على بركه الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم عليكم وعلينا السلام سبحان الله العظيم انا لما قرات الوصيه دي تعجبت الوصيه دي ينبغي انها تؤثر في الكل ان الكلام ده بيتقال بس في الاخر يا جماعه يوم واحد بيفرق لا لا لا مش يوم ساعه واحده بتفرق قاتل المئة نفس مات فين مات في اول الطريق فاللي عايز يتوب يتوب من بدري قبل ما يقول آمنت يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين خلاص راحت إذا كنت بأوصي ببناء مدن للفقراء قرى للفقراء تتبناها الشركات الكبيرة لكم عظة في انهيار البنوك الأمريكية آه، يعني اللي هي بتاع تمويل العقارات أخشى أن يكون ده إنذار لكل بتوع العقارات في الدنيا كلها ليمان براذرز يعني لما انهار بنك بقاله 140 سنة صدمة للكل ازاي يبقى انت مش بعيد عن الانهيار اعمل لك حاجة لما تيجي تنهار تسندك حاجة لله سبحانه وتعالى الوقفة الرابعة أو الخامسة وبعد رمضان ككل رمضان وماذا بعد رمضان الفتور والكسل العودة الروتينية للحياة آه هبوط الموازنة كان آه، جنبي ابني عبد الرحمن الصغير كده واحنا بنصلي في الكعبة فبقول له صلي ركعتين سنة العشاء القبلية وانوي احتسب مئة ألف سنة عشاء قبلية فبيقول لي بعديها طب يا أبي كده الإنسان لو عاش ستين سنة ما يكملوش خمسة وعشرين ألف يوم دي بمئة ألف يبقى أنا كده خلصت اللي عليا لحد ما أموت قلت له يا ابني وما يدريك بس يقبل آه اكتشفت بعد رمضان إن مش بس يقبل ده وإن قبل الخوف من الحبوط بعد القبول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون تبقى صمت رمضان واعتقت من النار وختمت القرآن وكتبت لك ملايين الحسنات وفجأة كل ده يحبط وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لازم نتدبر بقى اسباب الحبوط ونحذر منها الحبوط عارفين ازاي كان زمان في برنامج في الاذاعه اسمه الغلط فين يقولوا له قول الغلطه ب 75 قرش الغلطة الثانية يا تكسب 175 قرش يا تخسر ال 75 قرش اه حبوط الموازنة زي كده انك بعد رمضان يا تكسب بعد رمضان مع رمضان يا تخسر رمضان يا تخسر رمضان طب نعمل ايه عايزين منهج واضح للثبات بعد رمضان واحد إصلاح الفكرة إخوتي أنا بحبكم في الله إي والله وأقسم بالله أنا أحبكم أيها المسلمون أهل السنة الموحدون أتباع النبي والله العظيم أحبكم في الله لكن احيانا يحتاج الانسان الى مراجعه افكاره معتقداته مفاهيمه يحتاج يطلع دماغه كده ويصلحها ي- اصلاح الفكر بعد اللي احنا شايفينه زي ما قلت لك كده الصخرة اللي نزلت فوق دماغ الناس وهي نايمة انهيار البنوك وضياع الفلوس الناس آه، اللي بيتقتلوا واللي بيموتوا غزو العراق وما تبعه من فساد في العالم أجمع و آه، إلى آخره يعني الحال اللي أنت شايفه في الدنيا بين طفرات ناس غنيت وطغت وناس كانوا أغنياء افتقروا ولحسوا التراب رؤيتك للواقع ده يخليك تغير نظرتك للحياة للدنيا وحب الدنيا ماذا فعلت الدنيا لأهل الدنيا حين جاءهم الموت حين دخل عليهم الكرب إننا بحاجة إلى عدم الاسترسال مع الأفكار الشيطانية بحاجة إلى قطع الاتصال بصحبة السوء وأصحاب المصالح الدنيوية بحاجة إلى شغل الرأس بالأفكار الربانية والطاعات المتواصلة لأن المشغول لا يشغل يبقى نمرة واحد محتاجين بعد رمضان ان احنا نصلح دماغنا ان نتاجر مع الله وان الدنيا تبقى على قد الدنيا بحجم الدنيا بقدر الدنيا اللي الرسول قال لك شعارك فيها صل عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مالي وللدنيا مالي وللدنيا اتنين اصلاح الشهوة ايها الاخوة ما دامت النفس تشتهي المعصية لا يصل القلب شيء من نور الطاعة احفظ القانون ده ما دامت النفس تشتهي المعصية لا يصل القلب شيء من نور الطاعة إصلاح الشهوة يكون بالعفة وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أربع إذا كن فيك أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة آه هذه دعوة للعفاف مش العفاف بمعناه حفظ الفرج يا جماعة ولا الشهوة معناها اللي الآن بقى مقتصر على مسألة شهوة الفرج لا لا لا لا, لا. أنا أتكلم في مسألة عامة أتكلم في مسألة عامة مسألة العفة عفة اللسان عن النطق بالغ- بالغلط بالمحرمات عفة العين عن التطلع والتشهي عفة الأذن عفة البطن عن أكل الحرام أنا إذا كنت النهار الليلة دي نصحت الأغنياء إن تبقى لهم مشروعات ضخمة لإنقاذ الفقراء هناك أمم من الفقراء يموتون من الجوع أمم في العالم كله في كل بلاد الدنيا فأنا أريد أن أنصح الفقراء الاثنين والثلاثة اللي فاتوا تجولت كده على شوية فقراء زعلت حزنت مرضت عيب او مش عارف اقول عيب عيب وحرام غلط وما يصحش وكل الكلمات ال- ال- المرادفة للمعاني دي ان يبقى تبقى راجع عندك سبعين سنة ولما دخلت عليه بيقول لي انا بقالي اسبوع مستني الباب يخبط طب بقالك اسبوع مستني الباب يخبط بتقول يا رب وفي ايدك سيجاره وقاعد تتفرج على التلفزيون الست اللي جايه بنتها الساعه 11 بالليل و11 ونص بالليل ايه دي بنتي كانت فين ما اعرفش اسالها اسالها انا ليه وانت ما تكتفيهاش وتربطيها في السرير ليه لما الفقير يعصي اللي هو بيقول يا رب تبقى معصيته وحشة أخطر من معصية الآخر مش أنا اللي بقول كده قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وذكر منهم, وذكر منهم عائل مستكبر فقير متكبر بتتكبر بإيه فلذلك نقيس عليها فقير محتاج ربنا وعاصي فقير محتاج ربنا و... وناسي ربنا ازاي اديك فلوسي تشرب بيها سجاير اديك فلوسي اديك فلوسي تجيبي بيها ملابس متبرجه للبنت وتسيبيها تتسكع للساعه 12 بالليل في الشوارع ازاي لذلك بقول العفه العفه المعنى المفقود النهارده عفة الفقير أيضا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف من التعفف العفة زي ما قلت بس مش عفة الفرج عفة اللسان وعفة البطن عفة العقل عفة الفكر عفة الفهم آه السفر ده مشكلة بقول وأنا مسافر أحيانا تلاقيني بقرأ شوية في الجرايد أشوف أخبار الدنيا ماشية إزاي أبص مرة على التلفزيون كده أشوف أخبار الدنيا ماشية إزاي ففوجئت في قناة من القنوات كلام عن الدين بس حسيت إن الكلام ده قلة أدب آه ما يصحش إن الكلام ده يتقال كده وفي بيوتنا المؤمنات المحصنات الغافلات مرضاش ان بنتي تسمع الكلام ده ولا زوجتي ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة كيف أتطهر وهو أبو المؤمنين والمؤمنات وقال إنما أنا لكم بمنزلة الوالد قال علميها يا عائشة ما ادهاش تفاصيل اللي الناس بيقولوا النهاردة اوحش منها ويقولوا لا مفيش حياء في تعليم الدين الدين كله حياء خلق لك إن لكل دين خلقا صل على من قال ذلك صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء ما تقتلوش حياء بناتنا ما تفسدوش حياء نسائنا عايزين تعالجوا قضاياكم دي يبقى بعيدا عن القنوات الدينية اللي بيشوفها كل الناس اللي بي اللي بيطمنوا لها الشاهد العفة المعنى الثاني للمنهج بعد رمضان العفة ان الانسان يبقى شبعان عينه مليانة راضي قانع هو ده المعنى اللي خليك تحافظ على دينك بعد رمضان اما اذا كنت عينيك متطلعة وشهوتك فائرة هيضيع منك رمضان هي دي قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وسلم بحكيم بن حزام حكيم بن حزام سألت رسول الله فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع ثلاثة إصلاح القوة والطاقة أيها الإخوة إن الأمر الصعب يسهله الأمل والعمل أخي الحبيب إن أصعب الصعاب اليأس وأكأد العقبات التردد في الأمر النهارده في الجمعة كنت أثرت ظاهرة الكراسي في المساجد كترت قوي الكراسي بقى في صف وصفين كراسي في المساجد والكلام ده مش كويس أنا بقول الناس الكبار السن والمرضى والناس السمان اللي امتلأت أجسادهم هم ما يقدرش يسجد على الأرض يقعدوا على الكراسي ويقعدوا فوق راسي انا من فوق يقعدوا على راسنا من فوق لكن في ناس بتتدلع صراحه في ناس بتتدلع في ناس بتتلكك في ناس في شباب يقول لك معلش اصل عندي خشونه في الركبه يعني ايه خشونه في الركبه اصل لما بقعد رجلي بتوجعني ما تتكسر يا اخي رجلك لله هيجرى ايه عندي مش عارف الرباط الصليبي مش عارف ماله يا عم احنا مالنا ومال الكلام ده اسجد هتعب اتعب ما تتعبش لله ليه ليه ما نتعبش لله سبحان الله العظيم اللي يحب ربنا ما يتعبش ابدا سيدنا موسى لما رحل الى الخضر تعب تعب تعب ابن القيم في بدائع الفوائد بيقول كده لما رحل موسى إلى الخضر تعب حتى قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولما صام لله ثلاثين يوما وأتبعها بعشر فتم أربعين يوما صياما لله لم يتعب لأن الأول سفر إلى بشر والثاني سفر إلى رب البشر السفر إلى رب البشر ما يتعبش العمل لرب البشر ما يتعبش استمراء المر واستعذاب العذاب في سبيل الله آه الراجل اللي كانت رجليه مش قادرة تشيله يضربها بالصوت يقول لها قومي والله لأزحفن بك زحفا السيدة زينب أم المؤمنين زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت معلقة حبل تشبط فيه عشان تقف ما تقعدش وشبابنا النهارده بيقعد على كراسي في المسجد لا يا ناس اقعد في الارض واسجد واستمتع استمتع بالتعب اصلاح القوة والطاقة المسلم الحق لا يعرف الصعاب ولا يعرف اليأس ولا يعرف التعب في سبيل الله لأنه لا يشك في بلوغ الغاية قلت مرة لما ناس قاعدة في الشمس بره وناس قاعدة جوه في التكييف لا يستويان نقاط العرق دي بتاع الناس اللي قاعدة في الشمس في صلاة الجمعة بتمنها يوم القيامة يوم الحر الناس اللي بتتعب في في القعده هيقول يا رب انا كنت بتعب وانا بصلي لك ريحني النهارده مش قادر اقف يريحه في ظل عرش الرحمن يبقى عندك شيء تتوسل به اصلاح القوه والطاقه انت رجل امين وعد فعمل وامر فصبر وتطلع باليقين أن مع العسر يسرا والله مع الصابرين اشتغل ما تقوليش رمضان له ظروفه الخاصة اشتغل اتعب صوم وقوم الليل انا ما بقولش ان الكلام ده يجي بالراحة لا ده الكلام ده محتاج تعب انا عايزك تحل عقدة الخوف من الإقدام تخلص من التردد حل عقدة الخوف من الإقدام على الجديد ركعتين قبل أذان الفجر هو ده المنهج استعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين دايما حطه قدام عينيك فاعبده واصطبر واصطبر لعبادته توكل على الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا بناء القوة وشحذ الطاقة بالاجتهاد وعلو الهمة أيضا إصلاح الحمية الحمية اللي هي بيقولوا عليها الوقاية مش أحيانا بتدي ابنك طفلك الصغير بيدوله تطعيم اه تطعيم هو مش مريض بس التطعيم ده عشان ما يمرضش بيدوله تطعيم او احنا عايزين مجموعة من انواع التطعيمات التي تكون وقاية من الوقوع في الحرام الوقاية احيانا ليست هي ليست خير من العلاج لا بل هي العلاج العلاج الوقاية الوقاية انك ما تقعش لان احيانا اللي بيتكسر ما بيصلحش انا قلت كده ان شاء الله الاربع باذن الله تعالى كيف واخواتها في اسرار السعادة الزوجية لما قلت ان في بعض الجروح ما بتصلحش ما بتندملش في بعض الجروح ما بتتعالجش بيفضل الجرح مؤلم طول العمر عشان كده الوقاية من أن يجرح المكان مش خير من العلاج هو العلاج هو العلاج لذلك في قصة ثلاثة أصحاب الغار قال فقمت عنها لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي فلم تمنعه التقوى من حبها لأن وقع وقع حبها فلما تقي وحبها ولما حبها ما قدرش يتخلص من الحب ده ما قدرش يتخلص منه لأن ال- الوقاية بقى من إنه يحب هو ده العلاج إذا حب مفيش علاج لابد من الحمية وهو الأخذ بالأحوط والاحتياط للدين ناس كتير بيعيبوا عليا يقول لك لا لا لا ده متشدد مش تشدد ده أنا بحاول أحافظ عليك والله ما تشدد ده أنا بقى- بناخد بالأحوط بناخد بالأسلم مش قالوا له ما ترقصش قدام الجن الأخذ بمبدأ السلامة أولا احنا هنموت فما ما ينفعش تلعب وانت بتموت ما ينفعش فلذلك بقول ايه الحمية ايه هي الحمية الحمية كف النفس عن قضاء الوطر كنت اقول للبت رميسة بنتي يا بنتي هو الواحد ما كل ما تجيله نفسه ينام ينام لا عايز انام لا مفيش نوم ورايا شغل ما ينفعش انام صح ولا لا مش كل ما تجيلي نفسي ان انا نفسي اخرج اخرج او اتكلم اتكلم لا امنع نفسي اتحكم في نفسي واللي اتعلمناها في رمضان اقامه حاكميه الله على النفس مش قلت لك قبل رم... قبل الاذان بدقيقتين وفي ايدك كوبايه الميه اشرب فاضل دقيقتين يا عم هتفرق ايه دقيقتين اشرب لا اما يجي الاذن من السماء انا نفسي اشرب اه لكن ما ينفعش اشرب هي دي نفسي انام لكن ما ينفعش انام نفسي اخرج لكن ما ينفعش اخرج نفسي اتكلم لكن ما ينفعش اتكلم ان اضر شيء على القلب إن من أكبر أسباب شتات القلوب مطاوعة النفس في كل ما تطلب ما ينفعش إن أنا كل ما نفسي تعوز حاجة أديها لا لازم أوقف نفسي عند حد خمسة في المنهج انطلق انطلق ولكن بهدوء ورويه لست اعني بهدوء ورويه يعني التباطؤ لا ده انا بقول اندفع بكل طاقتك وقوتك ولكن بدون ضجه انت عامل هيصه ليه اصل انا صايم انا صايم انا صايم اصل انا صايم يا ناس انا صايم ليه عامل ضد عامل مولد ليه اصل انا دلوقتي بحفظ قران هحفظ قران هروح للشيخ انا رايح للشيخ انا جيت انا ما لقيتش الشيخ انا هتصل بالشيخ الشيخ اتصل بيا ارحم نفسك ما تعملش ضجه انطلق انطلق بهدوء وروية دايما أنا بقول في أول الطريق إلى الله ما تعملش مشاكل هذا الطريق يحتاج إلى خلوة حصينة مع الملك أن تتعامل مع الملك جل جلاله وحدك له وحده كن واحدا لواحد على طريق واحد تصل ان اعلان التزامك واعلان طاعاتك يعرضك لافتين الافه الاولى ان تحسد والحسد وارد في الإيمانيات يا مناس كان بيختم القرآن كل يوم وحد شافه فضيع عليه يومين ما عرفش يختم فيهم القرآن يا مناس كان الفجر يلاقي نفسه قبل الفجر بنص ساعة واقف على رجليه يصلي بدون أي جهد اتكلم بيها مرة حرم منها شهر لذلك استر نفسك واستر عملك عشان ما تحسدش التانية ان المحبين لهم مع محبوبهم اسرار لا يحب افشائها وعلاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى ينبغي أن تحوطها الأسرار عشان تستمر وتوفق وتعان لأن الإعلان سيلزم منه الرياء مش سفيان قال كل شيء ظهر من عملي لا أعده فقلوبنا أضعف من أن تخلص والناس ينظرون فكيف بك إذا تحدثت بعملك انطلق بهدوء الوقفة الأخيرة أيها الإخوة في ليلتنا هذه لا دي قبل الأخيرة معلش معلش معلش معلش معلش دي لسه معايا ثلاث وقفات الوقفة اللي هي قبل الثلاثة أزمة الأخلاق ما زلنا نعاني من أزمة أخلاق أسف حقيقة لابد أن نعترف بها في الحرم وفي مكة وفي العشر الأواخر من رمضان وفي الصيام وما زالت الأخلاق تحتاج إلى صمولة في مساجدنا في شوارعنا في بيوتنا كنا في المطار يوم العيد واحدة ست بتقول لي اتكلم واحدة ست طيبة كده اتكلم عن الأخلاق اتبهدلنا واتأذينا قلت لها طيب- طب حضرتك بتزعقي لي ليه؟ فابتسمت وسكتت جزاها الله خيرا لكن ما تزعلوش مني شوف هي بتشتكي واللي جنبيها بيشتكي واللي جنبيها من الناحيه دي بيشتكي والتاني واحنا واقفين على السير م- ب- بتاع الشنط ها طب انتوا بتشتكوا من مين من مين فاكرين القصه قصه العبايه ها العبايه يا راحت فين العبايه آه، اهي اهي ال- ال- الشيخ كان قاعد بيدي درس ودرس مؤثر جدا الناس المسجد كله بكى فوجئ ان العبايه اتسرقت فبيقول لهم كلكم تبكون فمن الذي سرق العبايه آه، كل الناس بتعيط لكن آه، الاخلاقيات وحشه ليه ليه فقدنا الصبر ليه ما بنصبرش على بعض ليه بقى ما فيش احتمال اللي هيلمسني هضربه ليه ما بقاش فيه يعني آه، اخلاقيات الالفاظ نفسها من فضلك وبعد اذنك وحضرتك ما فيش توقير الكبير قلت له كده قال لي معلش ما كنتش اعرفك قلت له حتى لو ما تعرفنيش هو مش حديث النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم فين اكرام كبار السن لسه بيشتكي لي حد كبير انه ركب المترو في رمضان او الترماي عشر محطات والناس قاعده شباب كلهم ما حدش قام وقعده واحده ست واقفه برضه كبيره وشايله عيل وما حدش قام وقعدها الاخلاقيات دي فين ان الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجه الصائم القائم محتاجينها دي بعد رمضان الصائم القائم فحسن اخلاقك محتاجين كل واحد مننا يحسن اخلاقه حسن اخلاقك مع الناس كلهم مع الدنيا كلها آه، محتاجين نع- نلاقي المسلم اللي لما نتعامل معاه نحس ان دي اخلاقيات الاسلام الوقفه ايضا الصبر على المعاني شباب في رمضان قابلوني في مكة بيشتكوا احنا كنا متوقعين ان احنا في العمرة وفي رمضان هنبقى هاي كده يعني نبقى طايرين في السماء بالمعاني ما لقيناش ده ايه السبب وانا بقول المعاني دي يا جماعة الإخبات والخشية والخشوع والانكسار والأنس بالله والشوق للقاء الله ولذة لذة الشوق للنظر إلى وجه الله المعاني دي المعاني الطمأنينة طمأنينة القلب بذكر الله المعاني دي ما بتجيش في يوم وليلة ده ابن المنكدر بيقول جاهدت نفسي أربعين سنة حتى استقامت شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ما زلت منذ أربعين سنة أصحح إسلامي جاهدت عز- نفسي عشرين سنة عالجت قيام الليل عشرين سنة عالجت شهوتي عشرين سنة بالسنين المسألة محتاجة صبر صبر على المعاني لما تنضج وتحصل لذلك بعد رمضان ما تفكرش ان انت هتلاقي قيام الليل سهل لا هتعاني ما يجراش حاجة حفظ القرآن مش سهل هتعاني ما يجراش حاجة اصبر تلاوة القرآن نفسها هتعاني وتتعب ما يجراش حاجة اصطبر وكله لله وكله بتمنه وكله بأجره آفة الاستعجال يجب علينا أن نتخلص منها ونتخلص منها فورا ما تستعجلش اصطبر فاعبده و... واصطبر لعبادته ثمرات رمضان الفايدة الأولى اليقظة كنا في رمضان مصحصحين قوي التركيز من صام رمضان إيمانا واحتسابا النية عند الصيام كل سحر النية عند قيام كل ركعتين من ركعات القيام آه، الدعاء وحضور القلب في الدعاء والبكاء ال- كل دي يعني كانت كان- كانت يقظة كان في يقظة وتلاوة القرآن والتركيز في القرآن وإدراك الختمات آه، دي أول فايدة طلعنا بيها من رمضان ومش عايزين الفايدة دي تضيع مننا الفايدة التانية تعلمنا المداومة وأهمية المداومة على العمل أحب العمل إلى الله أدومه أحب العمل إلى الله أدومه أيضا تعلمنا في رمضان حب المسلمين وخدمة المسلمين ومساعدة الفقراء وحب الإنفاق أيضا رمضان شهر الانكسار والذل بين يدي العزيز الجب- الجبار جل جلاله سبحانه فمحتاجين ان احنا نتذكر هذا الذل والانكسار ونحافظ عليه ان احنا نذل لله سبحانه وتعالى ايضا آه، استفدنا في رمضان المسارعة والدقة مسارعة إلى الأعمال الصالحة وتحري الدقة أيضا استفدنا في رمضان حسن الظن بالله كتير من الناس قاعد مترقب ليلة القدر وآه إن شاء الله ليلة القدر ليلة 25 بإذن الله تعالى نرجو أنها تكون كذلك والدعاء وأنا دعيت فيها ده أنا كنت قايمها الليلة دي حسن الظن بالله معنى جميل إن احنا نحسن الظن بالله إنه غفر لنا وتقبل منا إن شاء الله آه، أيضا آه، الصبر الصيام علمنا الصبر الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال الصوم نصف الصبر وايضا آه، تعلمنا من رمضان آه، علاجات النفس واقامه حاكميه الله على النفس والا نطاوع النفس كان نفسك تشرب في رمضان وكان نفسك آه، تقضي شهوتك في رمضان ولكن تحكمت واستسلمت وايضا استفدنا في رمضان ان الطعام ليس له قيمه 12 ساعه لا بتاكل ولا بتشرب ايه يعني حصل ايه والناس المدخنين ربنا يتوب عليهم 12 13 ساعه ما بتدخنش طب ما كويس اهو طب ما انت تقدر اهو توب بقى هتتوب امتى هتتوبي امتى ايوه انت انت بالذات بتتلفتي على مين هو انت هتتوبي امتى بقى خلاص كده بعد رمضان محتاجين توبة بقى نجدد التوبة بعد العشر أيام دول وانت هتتوب امتى يا عمي ايوه انت يا سيدي مستني انت ان انا اقول لك ما تتلفتش ولا تبص جنبك بص لي هو انت هتتوب امتى مش قلت لك يا ابو جلابيه خضراء هتتوب امتى يا رب توب علينا وعلى المسلمين الناس الطيبين دول عايزين نقبل على الله عز وجل بقيت الوقفة الأخيرة الوقفة الأخيرة خطيرة هل يمكن أن يضل إنسان بعد الهدى بعد ما ربنا هداه واهتدى وبقى زي الفل ممكن يضل طب إذا ضل ممكن يرجع تاني يهتدي طب وإذا اهتدى لما يرجع يرجع لدرجته اللي كان عليها ولا أقل منها ولا أعلى منها طب واذا رجع وارد انه يضل تالت وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم ايه ايه ايه ايه الايه دي تاني كده لا لا لا لا لا الحلقه الجايه ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير